يا ريتك عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد وما يكفي يا ريت
ألو، السلام عليكم
الحمد ازيك يا محمد شيخ لله ازيك يا باشا اخبارك انت فينك كده انا موجود اهو مرة عايز اشوفك كده ونتقابل شويه مع بعض نتكلم يعني بنتقابل في النادي نتقابل في النادي كويس ماشي ماشي الساعه 8 ان شاء الله
بركة عم صغيرتي الحمد لله بخير والله انت شكلك مقفول ليه كده
لا بس ال- يعني من امبارح كده بصراحه وانا بفكر في الحديث اللي انت قلته بتاع اللي هو الغدر ده اه والواحد متضايق جدا ومقفول و- بصراحه حاسه مش
يا سبحان الله الواحد لما يبقى يعرف الحاجات دي في الدنيا احسن ما يعرفها في الاخره احنا لما بنتعلم الحاجات دي مش عشان نتقفل عشان نتعلم منها ونقدر نغيرها قول لي بقى يا ريس انت كنت من شويه تقول لي امبارح على حوار هايدي اما نقعد احنا قاعدين قاعده حلوه اهو افتح قلبك لهوك بقى واحكي الموضوع وانت عارف يا فارس ان انا مش من النوع اللي بقعد اقول لك حرام حرام حرام والكلام ده انا بجد والله عايز اوصل لك لحل فعلا ولو الموضوع ده جد نشوف هنعمل فيه ايه خلاص ولو الموضوع آه، فيس نشوف هنعمل فيه ايه فبجد آه، احكي لي الموضوع من الاول كده وصلى على النبي بص يا سيدي هايدي دي واحده انا شفتها في النادي عجبتني جدا تمام بس ما كلمتهاش انا بس عملت لها ادعي على الفيسبوك راجل راجل شيخ آه، ما آه، كلمتهاش الله قلت اكبر لها بس ادعي على الفيسبوك ده بس يجوز آه.
يجوز اتفضل.
وبعت لها رسائل كتيره جدا جدا آه، وهي ردت ولا لا لا ما عبرتنيش ليه بقى ولا ردت امال أعمل- ايه سبحان الله بقى جت بقى ترد اول ليله في رمضان سبحان الله يا اخي والله ناس كتير والله تلاقيهم بيحكوا نفس الموقف ده هو بالظبط موضوع ان ازاي الشيطان يلبسك في مشكله معينه وعلاقه معينه قبل رمضان قبل ما يتسلسل عشان هو بقى لما يتسلسل يبقى سلسلك في المشكله دي وتخش رمضان تايه ويضيع منك رمضان والله يا محمد انت عارف انك زي اخويا وان انا والله مش بتكلم انت عارف مش دور آه، الداعيه والشخص والكلام ده احنا اخوات والله اصحاب بجد فانا هسالك اسئله وانت يعني جاوبني عشان نعرف هنعمل ايه في الموضوع ده بجد تمام.
دلوقتي انت جد في الموضوع ده بجد اه جد جدا
طب انت شايف ان البنت دي فعلا تصلح ان هي تكون مراتك وام عيالك بجد آه، ان شاء الله طب يا فارس هايدي دي بتكلم ولاد يعني آه، ممكن مثلا في النادي او في الجامعه مثلا يعني في الكليه اللي هي كانت فيها عايز صحاب يعني صحاب طب انا اقول لك على حاجه مش انت اصلا من طبعك يا فارس ان انت من النوع اللي كل ما نيجي ناكل من بره او تسوي او كده تقول انا ما باكلش من الشارع اه طب اشمعنى اذا كنت انت يا فارس بتقول انا ما باكلش من الشارع يبقى هتقدر انك تتجوز من الشارع يا فارس
لا طبعا طيب ما هي دي الفكره طب هو برضه مش البنت اللي انا هتجوزها لازم برضه اعرفها قبل الجواز واحبها وكده ولا ولا هتجوز زمان ازاي يعني بص الشبهه دي يا فارس كانت عندي انا شخصيا من قبل ما اتجوز وكنت عايز اعرف انا يا ترى هتجوز ازاي طب ما انا لازم البنت اقعد معاها الاول ونتعرف وقبل حتى نعرف اهلها عشان اشوف الموضوع هيمشي ولا لا بس اول ما الواحد بدا انه يقرب من ربنا ويعرف ايه الصح وايه الغلط لقى ان ديننا ما هواش كده بجد وان ديننا كرم البنت قوي وكرم اختك قوي وكرم امك قوي يعني انت بالله عليك يا فارس لما انت تعرف ان اختك ماشيه مع ولد وهو يا عم كويس محترم وكل حاجه بس بيتعرف عليها قبل ما يتجوزوا بالله عليك انت هتتضايق ولا لا لما تلاقي ماشيه مع ولد في النادي طبعا ده جدا هتتضايق فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد مع ال- آه، الشاب اللي كان بيقول له يا رسول الله اذني في الزنا قال له اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لم... فقال لا صح فاللي انت ما ترضاهوش نفسك ما ترضاهوش للناس فالفكره باختصار ان احنا طب ديننا ايه؟ ديننا أ- انا هتعرف على البنت ازاي وهتجوز ازاي وهتعرف عليها ازاي؟ ده الاصل عندنا في الخطوبه دي فتره الخطبه ان انا عندي انا بنت انا حبيتها بنت انت حبيتها يا فارس تعمل ايه؟ تسال على اهلها الاول دي الخطوه الاولانيه خلاص ما تقولش ايه ما انا هقعد اتعرف عليها الاول ونعمل علاقه وبعد كده اشوفها تنفع ولا لا ده مش في ديننا خلاص مش انت نفسك انك تقرب من ربنا يا فارس تعمل اللي بيرضى ربنا طبعا طيب فاحنا بنقول احنا ديننا ان انت البنت دي عجبتك مثلا تسال عنها كويس الاول وتسال عن اهلها يا عم قبل ما تروح لان الجواز مش مجرد واحد واحده ولكن اهل بيجوزوا اهل لازم تبقى انت فاهم الموضوع ده كويس انت سالت عن اهلها خلاص بعد كده انت بتروح تتقدم لها وبتخطبها فتره الخط الخطوبه دي معموله ليها اصلا الناس فاهمه ان فتره الخطوبه دي كلها انها ايه خروجات ونتفسح بالعربيه ونروح ونعمل لا طبعا فترة الخطوبة دي أصلا معمولة عشان الخاطب وال- وال- والمخطوبة يتعرفوا على بعض فهو ده الأصل فيها أصلا فموضوع حتة طب أنا أتعرف عليها منين طب نعرف بعض إزاي طب أنا أحبها إزاي أبدأ إن أنا أتعرف عليها من خلال فترة الخطوبة وإن أنا في البداية أعرف إن أنا أقدر أزورها في البيت مرة واثنين وثلاثة وخلال فترة الخطوبة أقدر أخرج أنا وهي ومعانا محرم وتشوف الموضوع هيمشي ولا مش هيمشي خلاص وبعد كده انت بتشوف بقى لو الموضوع بيناسبك بتكتب كتابك وبتتجوز الموضوع مش مناسبك ف آه، آه، فخلاص ما بتكملش فيه طب هو الحب في حد ذاته اصلا حرام
الحب في حد ذاته مش هو الحرام الحرام اللي هيترتب على هذا الحب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر قال ما رأيت للمتحابين خير من الزواج مفيش للمتحابين خير من انهم يتجوزوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا ده حرام ومش عارف ايه وكده ابدا لا الفكره ايه اللي ترتب على هذا الامر مفيش حد قلبه في ايده فعلا وممكن آه، بنت تعجب بولد او ولد يعجب ببنت المهم هو عمل ايه بعد هذا الاعجاب ايه التصرف اللي خده هل هو قعد دخل ان هو يكلمها على طول ويعمل معاها علاقه ويقابلها بره ولا ان هو يحاول انه يكلمها على الفيس والواتس ويغضب ربنا واحنا كنا لسه بكلمك امبارح على الموضوع اللي بتاع حديث آه، الغدر واللواء اللي بيترفع للغادر من الجمله اصلا اللي كانت اثرت فيه قوي ان بيقول لك آه، هانوا عليه فعصوه وان عزوا عليه لعصمهم تاني ده- آه، ابن رجب اللي بيقول الجمله دي هانوا عليه فعصوه وان عزوا عليه لعصمهم معناها ان لما ربنا سبحانه وتعالى يكون بيحب عبد والعبد ده عزيز عليه ربنا بيعصمه من انه يقع في حاجه حرام او علاقه حرام ولما بيكون عبد هين عند ربنا ربنا بيتركه يعصيه فاعرف والله يا فارس انك ما تعتبرش ابدا ان موضوع الرساله اللي اتبعتت لي بالغلط دي صدفه كده ولكن لعل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يريد ان احنا نقعد هذه القعده وانك تسمع هذا الكلام فصدقني ده الاصل بجد فبالنسبة لنقطة الحب حرام لا الحب مش حرام المهم انت هتعمل ايه في هذا الحب ايه التحرك اللي انت هتاخده هل هتاخد الطريق الشرعي وتتقدم لأهلها فعلا وتروح تخطب وتتجوز ولا انت عايز تقضي علاقة في الحرام وخلاص بس فهمت القصة بس طب انا دلوقتي يعني عايز اروح اتقدم لها واتجو يعني اتجوزها يعني بس انت عارف ان انا لسه بدرس وفي الكليه وكده و... واهلي اكيد مش هيوافقوا دلوقتي يعني خالص
بص يا فارس دلوقتي لما انا حد من الرجاله من اصحابنا بيسالنا بيسالني في الموضوع ده انا بقول له انها بتفرق من واحد لواحد بمعنى بمعنى لو انت مثلا كان اهلك يا فارس في ناس كتير يبقى مثلا عنده شقته في العماره بتاعته انت فاهم قصدي وجاهز ان هو يتجوز يا عم تاني يوم مفيش مشكله انا بقول ان لو واحد جاهز ان هو يتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال كده من استطاع منكم الباءه فليتزوج ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش نقعد نقول ايه لا ده لسه صغير او كده لا ما دام انت انسان بالغ وقادر ويستطيع الباءة وان كان في بعض العلماء قال ان الباءة مش مجرد القدرة الزواجية او القدرة الجنسية بس لا المفروض قدرة الصرف على البيت ولكن بعض العلماء قال لك ان هو من تبع قدرته برضه لو اهله لو لو لو والده كان يتكفل بهذا الامر المهم انه هيجد دخل ينفقه على البيت يتزوج خلاص طيب انا عارف ان رجاله كتير بتقع من نظر آه، ازواجها لما آه، بيبقى آه، الراجل مشوار بيصرف على البيت يقول لك ده ابوك اللي بيصرف علينا والكلام ده بس انا مقسمها لك كحلول عشان نبقى عارفين هنعمل ايه فبنقول رقم واحد لو واحد عنده الشقه جاهزه اوكي و- و- ووالده هيقدر انه يساعده حتى ممكن تكون فلوس ليه ان شاء الله بس حساب في البنك طيب افرض واحد اهله ما هماش قادرين ان هم يساعدوه خلاص إيه زي مثلا ايه وضعك دلوقتي او انت اللي هتبقى ايه هيساعدوك مثلا ايه بالشبكه وحبه حاجات في الجهاز خلاص زي ما اغلبنا انما مش هيقدروا موضوع الدخل الشهري اللي تصرف بيه على البيت طب انت هتعمل ايه بقى ساعتها؟
اعمل ايه بقى؟
هقول لك دلوقتي انت انت في سنه كام دلوقتي يا فارس؟
انا في سنه ثالثه طيب انت في ثالثه يبقى انت قدامك دلوقتي اه، اه، اه، سنه خلاص احنا قربنا اهو نخلص ثالثه خلاص احنا اه، اه، اه، ربنا يعني ان شاء الله لما تخرج من ثالثه ان شاء الله ناجح بعد اللي اللي انت كنت فيها دي في الامتحانات خلاص لما ان شاء الله نخلص السنه الجايه على خير خلاص انت اه، هيبقى لك سنه جيش ماشي طيب انت لما تخلص انت بيبقى انت المفروض قدامك سنه دراسه وسنه جيش مثلا وممكن قول سنه او سنتين تكون فيهم نفسك يعني عشان نكون صراحه مع بعض انت قدامك اربع سنين مثلا رسمي على بال ما تبقى قادر انك تفتح بيت ويبقى معاك دخل شهري تمام طيب انت ممكن تعمل ايه انت ما دام انسان صادق وانسان صريح انت روح اعرض على الاهل هذا العرض وخد رايهم ونشوف ايه الموضوع ان هم هل يا ترى هيرضوا ان احنا نعمل خطوبه دلوقتي ويستنوا ان احنا ناجل مثلا كتب الكتاب والجواز لحد ما انت تبقى قادر بعد الاربع سنين دول في اهل بيوافقوا وفي اهل لا في اهل يقول لك طب والله هنعمل خطوبه سنتين وهنكتب الكتاب سنتين مثلا شوف وابقى الاهل وافقوا على هذا الامر كان به طب افرض لو ما وافقوش على هذا الامر وقعد يقول لك آه، لا آه، لازم دلوقتي تجيب لي شقه كذا وتعمل لي كذا ومش عارف ايه والكلام ده هتعمل ايه؟ صلى على النبي. في قصه كنت سمعتها من احد الدعاه كانت عجبتني وكانت جميله قوي في نقطه ان لو اتنين مثلا في الجامعه بيحبوا بعض في علاقه وبيحبوا بعض بجد وما فيش حد بيلعب بحد ولا بيتسلى ولا بيغدر ولا الكلام ده الاتنين صادقين بجد والاتنين نفسهم يقربوا من ربنا وان العلاقه تكون علاقه صادقه وحقيقيه وما يغضبوش ربنا يعملوا ايه فقام قال لك ان هم عملوا حركه ظريفه جدا اعتمدوا بقى هنا على وجود المحرم موضوع ان هو كان اخته آه، خلى اخته تتعرف على البنت دي اللي هو عاوز ايه يتقدم لها هو اتقدم لاهلها ولا رفضوا okay فاللي حصل ان هو آه، او قال له ايه لا لما تبقى جاهز تتقدم او كده okay فهو قام آه، خلى اخته تتعرف على البنت اللي هو آه، آه، بيحبها دي وخلى ان هي دي ال link من غير بقى link مباشر ما بينه وما بين بعض ومن غير ما يستهبل كل ما تبقى مثلا ايه اخته بتكلمها يقوم واخد التليفون وانت عامله ايه يا حبيبتي ومش عارف ايه الحوار ده لا ان خلاص هو بيعرف اخبارها من اخته وهي بتعرف اخباره من خلال ايه من خلال إيه الاخت هذه الوصل ايه الشرعيه او الام يا عم خلاص هو الاخت او الام الحد اللي هيبقى ايه آه، بيقدر انه يساعد في هذا الامر ماشي طيب المهم يا باشا الاثنين دول كانوا في هندسه وبعد ما الشخص خلص دراسه وبدا ان هو قدر يشتغل ويتقدم لها تاني قضى خمس سنين يا خمس سنين اه والله خمس سنين يا فارس والقصه دي حقيقه بجد والله فضلوا يستنوا بعض خمس سنين وج- وتقدم لها واهلها وافقوا بفضل الله بعد ما بقى جاهز واتجوزوا عارف ربنا عوضهم بايه يا فارس؟
بايه بقى؟
ان هم خلفوا خمس ابناء سبحان الله فالخلاصه يا فارس عشان ما اطولش عليك عشان إيه انت تشوف هتعمل ايه في الموضوع ده. افضل حاجه انك بتستخير وبتستشير خلاص انا اعتبرني زي اخوك الكبير وانت عارف ان انا زي اخوك الكبير يا فارس فانت عارف يا فارس والله ان انا بتكلم من منطلق نصيحه الاخ لاخوه والله والله العظيم انت حبيبي ما انا عارف والله يعني من- من- من غير موضوع ايه اللي بينصح او كده فانا بقول لك والله بجد انك بتستخير وبتستشير صلي استخاره كتير خلاص سيبك يا عم من ك- يعني مش مجرد كلمه بس صلي استخاره اسال ربنا خلاص و- والاستخاره مش لازم موضوع انك تشوف رؤيه والكلام ده لا شوف ربنا هييسر هذا الامر او هيعسره هل هي آه، آه، آه، هيست- هيبان لك حاجات تمشي في الموضوع ده ولا هيبان لك حاجات تكنسل في هذا الموضوع بس دعوة الاستخارة ال- ال- اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدر بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك علام الغيوب اللهم ان كان في هذا الامر وتقول ايه فلانه مثلا خلاص مثلا ايه ت- إيه، ان انا اتقدم لهايدي مثلا او غيره خلاص خير لي في ديني ودنياي شوف عشان تشوف لما انت بتيجي تنقي زوجه بتنقي على اي اساس اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه شوف الحديث ما فيهوش واشوف رؤيه بيه لا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كان فيه شر خلاف جاية دي وإن كان فيه شر لي في ديني ودنياي شوف هي دي دايما ديني أول حاجة بالله عليك أنت حاسس يا فارس إن هايدي دي اللي هتزودك في دينك يا فارس بالله عليك سؤال بقى أو لا حاسس إنها هتزودك في دينك
مش قوي برضو يعني
ده المعيار اللي النبي بيعلمك في دعاء الاستخارة تفكر فيه والله ما إن كان في هذا الأمر شر ليه شوف بداية دينك هو في رمضان شوف رمضان إزاي رمضان اتضرب بسبب العلاقة هو ده كون إن الشهر ده اتضرب منك يا فارس ده مش نقص في دينك لا طبعا نقص بس فالله من كان في هذا الامر شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وع- اجله واعجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني بذلك شوف جمال الدعاء ان ازاي انك ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الامر ويصرفك انت كمان عن هذا الامر لا انت تفكر فيه ولا هي تفكر فيه ومن جمال دعاء الاستخاره انك ما يبقاش قلبك مقهور لا ان ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ان في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ثم ارضني بذلك انت مركز معايا في الكلمه دي يا فارس الجمله ايه ثم ربنا يجزيك بس ان تبقى العلاقه اتقطعت وانت مش زعلان ومش مقهور وقلبك مش مكسور لانك سبتها لله وخليك على يقين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد بس الصراحة البنت دي فيها يعني هي رومانسية جدا و- وجميلة جدا ما شاء الله وانا خايف لو لما اسيبها ما الاقيش ما الاقيش واحدة زيها انت مصدق النبي ولا لا يا فارس اه مصدقة والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد يبقى تصدق النبي ولا لا احنا لو سبتها ربنا يعوضني انت لما تسيبها لله لو انت سايبها لله فعلا يقينا ربنا هيعوضك خيرا منها والله فارس بص صلي استخاره فكر وان شاء الله عمرك ما هتخيب ابدا ما خاب من استخار ولا من استشار ربنا يا رب يقدم لك اللي فيه الخير ويرزقك يا رب يا فارس خير زوجه صالحه وخير ذريه صالحه يا رب ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا حبيبي يلا يا باشا
عمر يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد ما يكفي يا ريتك عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير